وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
السلام ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، طبعا المجلس متوقف للأسف بقاله فترة لكن أنا نزلت النهاردة عشان آه، نتكلم يعني نستفيد العظات والعبر من موت آه، أخ- أخونا أحمد زكي أسأل الله أن يرحمه ورحمة واسعة وأرجو إن إحنا دايما ما ننساهوش من الدعاء لأن أسوأ حاجة إن الأيام بتنسي الإنسان ما ينفع الشخص يعني ممكن يكون مشغول في قضايا تانية ما اعرفش الناس اللي ما تعرفش بش- آه، باشمهندس أحمد زكي توفي يوم أول أمس يوم الأربعاء بالليل وكان موت مفاجئ يعني هو مهندس مدني وقع من على في موقع يعني هو في الموقع وقع فجأة حتى كان أظن رايح تدريب يعني في وقف مأسكر حفرات اسانسير هو كان فوق يعني في الدور الرابع ب- في عمارة بتتبنى مش واخد باله وقع في حفرة موجودة معمولة للأسانسير وقع وتوفي على طول يعني أسأل الله أن يرحمه فهو صاحب يعني الناس بتيجي هنا في الدرس يعني فالحاجات اللي زي دي لما بتحدث ما ينفعش الإنسان يتعامل معاها بنوع من اللامبالاة ما ينفعش يتعامل معاها إن هو إيه عادي طب ما هو مات طب ما طبيعي ما كلنا هنموت لا بيبقى أحيانا في أحداث بيبقى فيها نوع من التقدير تخلي الإنسان إيه ده أنا كنتش واخد بالي إن أنا ممكن أموت في لحظة كده يعني باشمهندس أحمد الله يرحمه يعني الكل كان بيشهد له بالذكاء ويعني حسن التدبير و يعني عنده قدرة يعني عنده قدرة ونفسية على مواجهة صعاب الحياة وكان بيخطط و... فإن ده يحصل فجأة فجأة مب... يعني يعني شخص لسه متخرج السن اللي كلنا بنبقى فيه بنبص لقدام محدش ابدا بيبص للغيب كله بيبص لقدام في المستقبل الدنيوي ويجي آه، يعني ال- الاجل بيأتي, بيأتي قاطع كده مره واحده ده بيبقى محتاج ان الانسان طب ما انا ممكن ابقى ده يعني واضح ان ال... ودي حقيقه احنا عارفينها بس لما بنشوفها بتبقى حاجه صعبه ان ال... ان الاجل فعلا بياتي فجاه وبياتي بغته والموت ما بيفرقش بين اي سن مش معنى ان انت مستني حاجه تحصل بكره او بعد بكره ان ان الموت هيسيبك مش معنى ان انت عندك ميعاد بكره او عندك ميعاد بعد بكره او عندك حاجه مهمه الاسبوع الجاي مش معنى ده ان دايما بيهيأ لك ايه خلاص ده حاجه الاسبوع الجاي او واحد هيتزوج الاسبوع الجاي او واحد مسافر مش معنى كده ان الموت مش هيجي هينتظرك لا الموت ممكن ياتي في اي لحظه دي كمعلومات كمعلومات احنا عارفينها انما كواقع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينه مش معنى انك تسمع عن حاجه انك تشوفها العلم لوحده معلومه لوحدها مش كفايه لذلك في سوره الجمعه قول الله عز وجل قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الايه دي اصلا جت بعد ايات ان اليهود معاهم علم بس ما نفعهمش مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الايه كمثل الحمار يحمل اسفارا يعني ربنا شبه اليهود هنا الحمار الذي يحمل ايه اسفر يعني على ظهرهم علم كتير الكلام ينتفع به يعني الحمار شايل كتب كتير الكتب نافعة جدا الكتب في حد ذاتها أسفارة فربنا سبحانه وتعالى بيشبه الإنسان اللي عنده المعلومات وما بيستفيدش منها ما بيتغيرش حاجة في حياته خالص كالحمار يحمل أسفارة فجاب لهم بعدها حقيقة تفوقهم يعني أحيانا الإنسان بيحتاج لحقائق تخليه إنه يعيد التفكير فمعنى ان حادثه زي دي تحدث شاب وسطنا والناس عارفاه لازم دي رساله تفكر فيها ما ينفعش تتعامل معاها ان هي حاجه زي اي حاجه لا الله عز وجل يقول وما نرسل بالايات الا تخويفا الانسان اللي, اللي تمر ب- ب- بجواره حادثه مثل هذه ويتعامل معها بنوع من اللامبالاه لا ده ربنا سبحانه وتعالى هيساله يقول انا ارسلت ليك رساله إيه، ر- إن ربنا سبحانه وتعالى هيسأله أرسلت إليك رسالة وبيبقى حسابنا احنا مختلف عن اللي مات فجأة لأن أنت شفت ده ربنا يسألك أنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دي من الرسائل اللي ربنا يسألك عليها انت شفت كذا حصل ما حطيتش نفسك مكانه ليه ده وارد ان ده ان انت تبقى مكانه فالمشكلة ان احنا في زحمة الحياة وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة في زحمة الحياة الانسان بينسى الحقيقة دي بينسى ان الموت الذي بيفر منه هيجي فجأة في وشه فجأة بدون مقدمات دايما احنا بنتعامل للأسف كلنا بنتكلم على مشاعر واحد بيحسها في نفسه يعني بتعامل مع الموت لما بيجي في ذهني الموت اقول لا لا غالبا مش دلوقتي مش دلوقتي يعني ممكن قدام شوية على الأقل على الأقل 3 4 سنين كده مستحيل يجي الموت دلوقتي مستحيل أنا لسه في سن مستني مثلا شغلانة مستني طفل مستني زواج غالبا الموت يعني حتى ما بسمع عن حادثة الموت أنا بحاول أهرب منها ودي حاجة فعلا حاجة يعني سبحان الله يعني محتاجها فعلا دراسة نفسية وأظن الناس درست الموضوع ده إز- إزاي الإنسان بيتعامل مع الموت ب- بنوع من التناسي وهو قدامه هل شهوة حب البقاء للدرجة دي أو الشهوات مأثرة عليه أو إيه، عالم الشهادة اللي هو اللي احنا شايفينه أقوى من عالم الغيب لأن احنا مش متصلين بالغيب فدي فعلا حاجة الواحد بيقعد يفكر حاجة عجيبة جدا ازاي بتبقى الناس إيه، يعني يدفن واحد وهو صاحبه او زوجته او ابنه او والده يدفنه والشخص اللي دفنه ده ما اتغيرش فاللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده إيه، ان الانسان في حياته بيقابله تساؤلات التساؤلات ديت طبيعي ان هو بيسال انا ايه اللي جابني هنا وانا رايح فين طب وربنا خلقنا ليه وهو في اله طب واحنا لما هنموت هنتحاسب ومعقول انا ص- صاحبي ده اللي دفنته وانا سبته وهو دلوقتي كده خلاص طب هو ايه اللي بيحصل هناك طب هو هناك في المقابر طب والناس اللي قاعده في المقابر دي ايه اللي هيحصل لها طب وبعد ما البعث الاسئله دي طبيعي جدا جدا ان الانسان يفكر فيها وعلى مدار العصور يعني كتير من الامم حتى الامم الضاله كانت بتفكر في ايه المساله دي حتى تلاقي الفراعنه تلاقي فكره ان هم يحطوا مع الميت حاجات بحيث لما يبعث يحطوا معاه بعض الاواني وبعض الاحتياجات في ما كانوا يدفنوا الفراعنه بحيث انه يقول لك ايه عشان لو قام من الموت يبقى معاه احتياجاته فالفكره دي كانت شغلاهم حتى لما بيوصلوا ليها بطريق ضال وفعلا الواحد لما بيجي يقرا لكلام الفلاسفه من زمان من فلاسفه اليونان على م- على مر العصور لغايه دلوقتي القضيه دي شغلاهم لان القضيه دي لو الانسان ما وصلش فيها الحل هيفضل متنكد طب وبعدين يعني انا اعيش حياتي عادي ولا اعمل ايه دلوقتي يعني لو انا مت انا كده استريحت طب هل طب ما انتحر يعني الحياه ملهاش قيمه طب انا اما اتخانق انتحر وخلاص طب ما لو الموضوع يعني عبث يعني والموضوع كلنا لما هنموت مش فارقه طب ما اللي يقابله اي مشكله طب ما ينتحر وخلاص فالاسئله دي كانت بتؤرقهم تخلي اللي- خصوصا اللي, اللي بيفكر ع- يعني بيشغل باله طب انا افرض انا حياتي ضاعت يعني افرض انا فضلت ماشي 30 40 سنه يعني لو انا ماشي غلط هتسال على كل ده فالاسئله دي اصلا كانت بتؤرق الفلاسفه فمنهم اللي عايز يهرب من ده طبعا اكتر فكره تيجي في ذهن الواحد تخليه إيه، يعني هيغير في حياته ان في يوم اخر بعد الموت وان اليوم ده هنتحاسب فيه الفكره دي هي فكره بديهيه جدا لان العالم زي ما احنا شايفين مليان ظلم ومليان فجور ومليان طغيان ومليان قتل وتشريد فمش معقول وال- وبما ان ده موجود وفي نفس الوقت لما تيجي تبص على الكون كخلق الكون يعني كارض وسماوات و- وغازات ونباتات وحيوانات وعناصر لما تيجي تبص على الكون وكواكب هتلاقي الكون في دقه يعني قمه الاحكام وقمه الدقه والاتقان فانت تستغرب معقول ان اللي عمل الكون في, في الاتقان والدقه ده ساب الحياه كده عبث اكيد في حاجه غلط يا اما الكون عشوائي كله يعني يا اما كل اللي احنا شايفينه في جسم الانسان وترتيبات الهرمونات والانزيمات وخلق الانسان يا اما كل اللي احنا شايفينه ده عبث فبالتالي فعلا الحياه كلها عبث يا اما اللي احنا شايفينه عبث ده ما هوش عبث انتوا فاهمين انا بس ببدا معاكم من ايه من نقطه الصفر يعني انا عايز ابدا معاكم النهارده ان احنا نفكر من نقطه الصفر تاني انا دلوقتي عايش في كون ببص في جسم الانسان مبدع قمه الابداع وت- و- ولو عنصر من اي عناصر الجسم زاد او قل يعني تلاقي كتير من الامراض مرض صعب جدا يقول لك السبب ان الهرمون ده زاد بنسبه مش عارف 5 من 100 او 5 من 1000 والمرض ده بسبب ان ال- الغده الصغيره خالص دي مش موجوده طب الانسان بقى ال- ال- المحكم المتقن ده والكون كذلك يقول لك لو الشمس قربت من الارض او الارض قربت من الشمس او لو القمر اي آه، يعني رقم في الارقام الكونيه اتغير ب- ولو درجه بسيطه الكون يضطرب طب ما هو مين اللي عمل الدقه دي طيب انا ده, ده لما بصيت على الكون استنتجت ان الكون في قمه الايه في قمه النوم الكون في قمه الايه انتوا عاملين كده ليه احكي لكم قصه ثانيه احسن بلاش ال- يعني انا جاي ورجلي متجبسه لا عايزين تفاعل مش- يبقى انا لما ابص على الكون ده هيبقى بالنسبه لي الكون في قمه الايه الدقه والاحكام والاتقان طيب اجي ابص على الارض هلاقيها م- مشهد زي مشهد حلب والظلم والفجور والطغيان والتقتيل او اي مشهد حتى في حياتي فاللي يقول ان ان دي اخره الحياه وان الناس دي ماتت خلاص ومفيش يوم تاني هياخدوا حقهم فيه يبقى ايه كده الحياه دي عبث اصل الحياه دي كده م- مفيش فيها عدل بالنظره الدنيويه القاصره مفيش فيها عدل انما لما حد يقول لي خد بالك ان الدنيا دي كلها من اصل الحياه ولسه في حياه اخره وما الدنيا في الاخره الا مثل ان يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بتحط صباعك في البحر وتطلع كده شويه نقط النقط اللي في ايدك دي بالنسبه للبحر دي الدنيا بالنسبه للاخره يوم الحساب بس خمسين ألف سنة ده الحساب لسه بقى الخلود في الجنة أو النار فالدنيا لما أجي أنا بقى أبص على الموضوع يعني مش فاكر أنا اتكلمت معاكم قبل كده في حاجة زي كده ولا لأ ده خط أهو دي لو افترضنا دي كل الحياة الدنيا بقى خط طويل جدا وأنا في أول خمسة سنتي ومركز وجاي معاه دسم وكده ومركز ومنشغل بالأحداث اللي بتحصل في أول خمسة سنتي دي. طب وبقية الحياة فطبعا اللي هيركز هنا هيقول إيه الظلم ده إيه مفيش عدل ما هو يا ابني انت ارجع بس بص كده على الاخره بص على يوم القيامه بص شوف الفرق بين النعيم الدنيوي والاخروي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره اكبر درجات اكبر تفضيلا ارجع بس وبص على ال- ال- المنظور كله فساعتها تعرف ان لا ال- ال- اللي خلق الكون المتقن ده مش هيسيب الناس تعمل كده فاول فكره زي ما بقول لكم بتيجي في ذهن الانسان مش معقول الحياه الصغيره دي هي نهايه كل حاجه مش معقول فلان عمل وقتل وز- وعمل كل حاجة ومات ومش هيتحاسب مش معقول مش معقول اللي خلق الكون المتقن ده هيسيبه كده فالفكرة دي بالرغم من بساطتها فكرة اليوم الآخر ومجيء الأنبياء والرسل بالآيات على آه، بعث الناس والدليل إن الله جل قادر والوحي إن الله جل يبعث الناس ويسألهم بالرغم من بساطتها وموافقتها للفطرة واحتياج الإنسان ليها أصلا إلا إن كتير من الناس بيراوغ ليه بيراوغ منها لان لها تبعات ما هو معنى ان انا هتسال معنى ان في يوم خلينا نمشي واحده واحده كده معنى ان في يوم تاني يبقى انا هتحاسب ومعنى ان انا هتحاسب يبقى في منهج هتسال عليه مش هتحاسب كده عشوائي وربنا هيسالني على ايه ومعنى ان في منهج يبقى انا لازم التزم بيه فانا عايز اهرب من مش عايز حد يلزمني بحاجه عايز اهرب من اي تكاليف وهو ده خدوا بالكم ده اصل الضلال اي ضلال غالبا في الكون كله بيبقى غالبا اصله واحد بيراوغ مش عايز تكاليف فاما يلغي المنهج مفيش قران يا اما يلغي اليوم الاخر يقول لك مفيش بعث يا اما يلغي الاله اصلا مفيش اله يعني هو الضلال كله كده الملحد يقول لك مفيش اله المشرك يقول مفيش بعث في ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعبدوا الهه يقولوا مفيش بعث يحاول يلغي اي حاجه أسوأ حاجة بتحصل وركزوا بقى معايا في الكلام أسوأ حاجة بتحصل مش إن إحنا نغلط في حياتنا كلنا بنغلط كلنا بنعصي أسوأ حاجة إنك تنحرف أصلا عن الطريق تماما في التفكير يعني إيه الكلام ده؟ وده غرض الشيطان يعني الانحراف العابر وإنك تعيط وتتوب وترجع بالعكس ربنا بيحب التائب مش بيحب العصر ما تقوليش أنا هعصي عشان أتوب لا ربنا بيحب الإيه؟ اللي لما يقع يقف يحب العصر اللي إذا تاب الله جل يحب التائب لا يحب إيه المستمر على المعصية امال ايه اسوأ حاجة تحصل بقى كان الرازي بيقول فكرة جميلة قوي بيقول المشرك مشكلته ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه عشان يرجع المشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي متخذ الآلهة والأوثان بي- بيلجأ إليها فربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان ببأساء وضراء وأمراض وضغط نفسي عشان يرجع و- أو بموت حد عشان يرجع مشكلة المشرك إن كل ما البلاء بيزيد عليه بيعمل إيه؟ بيتضرع للآلهة أخ- أكتر فبيزداد بعدا فالشيطان نجح معاه مش انه يخليه يغلط غلطة فبالتالي لما يحصل حد يموت يموت له فيفوق او مرض فيلجأ لربنا الشيطان عمل معاه لعبة خطيرة جدا خلاه مفيش حاجة تفوقه بالعكس يعني مثلا اتحط في مرض في الآلهة يروح للآلهة فيزداد بعدا عن الله ففكرة الشيطان الخبيثة فكرة الآلهة أخبث بكتير من إن هو يتبع شهواته وخلاص هو يتبع شهواته ربنا من رحمته بالإنسان من رحمته سبحانه وتعالى لا يعجله بالعقوبة مش بمجرد ما يعمل معصية بتنزل العقوبة لا ممكن يبتليه بحاجة في في صحته في ماله في أولاده في عيلته يعمل مواقف عشان يخلي الإنسان يرجع المشكلة لو إنسان تفكيره غلط بيفسر كل حاجة غلط فسر ال- زي ما اتكلمنا في موضوع حالة إسرائيل كده الجلسة ال- آخر جلسة قعدناها مع بعض إن يقول لك لا لا المرض والابتلاءات دي عادي بتحصل حاجة كده صدفة ملهاش علاقة ما ت- ما تقوليش إن إن ربنا اللي عاملها فبالتالي كل حاجة عمالة تحصل ومش عايز يرجع يفكر في ربنا مش عايز فمهما ابتلاءات حصلت حد مات امراض اي حاجه حصلت له ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الاشياء دي عشان الناس ترجع لعلهم يتضرعون عشان الناس ترجع لربنا الحاجات دي بتزيد بعدا عن الله فاسوا حاجه الانحراف في التفكير اصلا ان احنا تفكيرنا في قضيه الموت او في قضيه المرض او في قضيه البلاء ما يرجعناش لربنا يزيدنا بعدا عن ربنا دي اخطر حاجه ممكن انسان يقع فيها ان تفكيره اصلا يختل فبدأ يحصل الموت قدامه والموت ما بيرجعوش طب ايه اللي ممكن يخلي تفكيرنا يختل كده يعني ايه الحاجات عشان نجيب كلام عملي في حياتنا وواقعي ايه الافكار اللي ممكن تنغرس في الناس الشيطان او شياطين الانس والجن شياطين الشرق والغرب يغرسوها فينا فيخلونا ما بنفوقش اي حاجه عماله تحصل واحنا ما بنتاثرش لا نفيق مرض ابتلاء موت فجاه اي حاجه تحصل تخلينا عادي بنستمر في حياتنا طبعا اشهر حاجه التعلق بالشهوات لكن برضه التعلق بالشهوات بيحتاج صدمه اعلى فممكن تخليه فوق امال ايه المشكله بقى العقليه اللي ممكن تحصل معلش استحملوني شويه النهارده انا بس عايز نخرج بمعاني نعيش بقى في حياتنا عامه مش مجرد درس وعظي وده مهم جدا عن ان الموت يفوقنا ده مهم جدا لكن في فضل الله افاضل اتكلموا في المساله دي لكن انا عايز ان احنا نفهم بس ليه احنا ما بنتغيرش ليه احنا طريقة حياتنا غلط انت لما تيجي تشوف آه، الانسان في طريقه للضلال بيمر بتطور في الضلال ما بيتوقفش وكنا احنا ماشيين في تفسير سورة الاعراف يوم الثلاث في مسجد البدر كنت اتكلمت ازاي الامم بتتطور في المعصية ما بتتوقفش عند حد معين واتكلمنا في قوم لوط ان هم انتقلوا من المعاصي العادية والزنا إلى الفاحشة الشذوذ لمسألة إن هو ال- الشهوة لا تتوقف عند حد والمعصية لا تتوقف عند حد فكذلك أفكار الضلال ما بتتوقفش هي عمالة تزيد من أخطر الأفكار اللي اتزرعت في العالم الآن وفي العالم الغربي و- و- ونشرها للعالم كله قضية العلمانية طب إيه الفكرة في العلمانية يعني؟ إيه الفكرة أساسا؟ إيه اللي هم وصلهم للمسألة دي كلها؟ فكرة ان هم عايزين يحيدوا ربنا عن التدخل في الحياة كلها سيبك من تعريف فصل الدين عن الدولة ده مش مش ده مش قضيتنا اصلا ده تعريف سطحي شوية لا العلمانية هي رؤية للكون كلها الكون يعني انا ببص للكون ده كله ان هو شوية حاجات معينة كده طب بلاش ده ليه الاسلام لما جه يصلح نظرة الناس الشرك برضو على فكرة يا جماعة مش معصية بس يعني الشرك ايام ال- ال- النبي صلى الله عليه وسلم مش واحد واخد آلهة فأنت لما تكسر له الآلهة بتاعته هيتوب لا الشرك نظرة للحياة هو عنده نظرة كاملة للحياة كلها خليه شايف الحياة كلها غلط كل الحياة كلها غلط لذلك كنت ذكرت ده برضه في سورة الأعراف إن ممكن واحد مشرك عادي طالع في سفر ونسى الصنم بتاعه في البيت فطلبت معاه محتاج صنم ضروري في السفر فيجيب شوية طين ورمل ويخلي ويحط شوية لبن او ميه وايه والطين ويعمل منه صنم ويعبده ولو ما عجبوش الصنم بتاعه يرميه ويعمل واحد تاني يبقى الشرك مش مجرد صنم معين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد انه يهدم الشرك مش اول حاجه عملها انه كسر الاصنام القران لما اراد انه يصلح الفكره دي ده اللي احنا بقى عايزين ان احنا نتغير بجد القران لما نزل يكلم المشركين ما قال لهمش قوموا كسروا الالهه وخلاص لا الموضوع اكبر من كده بكتير لا قال لهم انتوا محتاجين تبصوا للحياة صح هو مين اللي خلق السماء والأرض ومين اللي بيرزق ومين اللي بينزل المطر ومين اللي بيموتكم ومين اللي خلقكم قدر انه يبعثكم مرة تانية قعد يسألهم الأسئلة اللي هي أصلا في فطرتهم وكانوا ممكن أحيانا يجاوبوا الله يعني قعد يسألهم هي الإبل اللي قدامك دي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والشمس دي بتدور بإذن مين يعني قعد يسألهم أسئلة كتير كتير كتير يخليهم يقعدوا يفكروا كده تعالوا نرجع لأصل الحياة خالص ما لهمش يسيبوا الشرك لا الإسلام يا جماعة تغيير لرؤية الكون إن العلاقة بيني وبينك ه- هج- هعرفها منين يعني أنا دلوقتي إحنا كبشر عايشين في الأرض إيه العلاقة اللي بيننا طب الأقوى يعني العلاقة اللي بيننا الأقوى هو اللي يكسب ويفرض رأيه ولا الأكتر مين الصح ومين الغلط إيه- يعني ايه معايير الصح والغلط انا اعرفها منين الكلام ده القرآن جه صلح لهم نظرتهم لكل حاجة نظرته للجمل لس- ل- لأخوه لبنته للسماء للأرض للبعث للرسول للوحي القرآن عاد لهم تعريف كل حاجة في حياتهم تاني خالص للمال للمستقبل للنجاح للفلاح عرف لهم كل حاجة من أول وجديد لذلك المشركين قالوا لا لو كانت كلمة لقلناها ده الموضوع طلع كبير يعني دعوة التوحيد دي لا إله إلا الله لو كانت كلمة لقلناها ده أنت بتغير لي عقيدتي في كل حاجة في الحياة إن أنا أصبح عبد لخالق السماوات والأرض وأتبع منهج يسألني عليه لما أموت فأنا مطالب إن أنا ما أتحركش إلا بإذن منه سبحانه وتعالى وغير نظرتي للمستقبل وللقيم وللنجاح لأن أنت بتغير لي كل حاجة في الحياة لذلك لما أي فكرة مضادة للإسلام أيا كان اسمها إشتراكية علمانية ليبر- أيا كان اسمها هي بتغير لك المعاني الأساسية للحياة بتعيد لك تعريف النجاح يعني آه، كان آه، أحد الناس يقول لك التقدم حلو ولا وحش كلمة التقدم حاجة حلوة ولا حاجة وحشة فيقول لك الأول احنا المفروض نسأل التقدم نحو إيه يعني لو التقدم نحو الجحيم ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة حاجة وحشة طب لو التقدم نحو الخير حاجة حلوة فالفكرة ان احنا اصلا معاييرنا في الحياة احلامنا يا جماعة احلامنا تيجي تحلم تتمنى ايه احلامنا اتغيرت فبيجي انت بتيجي تقرأ القرآن بتعيد تعريف كل حاجة ده في اله في بعث وفي ناس سبقت اللي سبقوا دول سبقوا في ايه يعني انا بحب نقيم بعضنا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الاسراء اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله بيتنافسوا مع بعض ايهم ايهم ايه مش ايهم اغنى ايهم اقوى ايهم اذكى ايهم اقرب الى الله ان اكرمكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا احنا بينا اختلافات رهيبه في مستوى الارض شعوب وقبائل واختلافات طب مين احسن اما نيجي نقيم معاييرنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم انت بتغير معايير كتير في حياتك لذلك اصلا الفكر المعاصر يقول لك القيم ديت لو دخلت في السوق وفي السياسه تفسدها ما ينفعش الاقتصاد والسياسه اصلا قايمين على معايير ارضيه ملهاش علاقه باللي انت بتقوله ده احنا مالنا اصلا ومال القيم والاخلاق وان مثلا ده افضل عند ربنا انا مالي ومال الكلام ده احنا اكتسبنا ده حياتنا بقت ماديه صرف والعلمانيه كلها ان الماده هي محور كل حاجه محور اهتمامي في الحياه فانا بقيم انا ناجح ولا فاشل عن طريق الماده انا بقيم انا صح ولا غلط عن طريق الماده انت بتقيم الشغلانه دي حلوه ولا وحشه عن طريق بتجيب فلوس بتجيب فلوس تبقى شغلانه حلوه ما تجيبش فلوس تبقى شغلانه وحشه ده انا مش بقول إن ده م- لو ده المعيار الاوحد في حياتك هو هي دي الماده اصلا فانت بتخليك لدرجه ان وصلوا التفكير ده بيوصل الناس لمرحله ان الناس الكبار اللي فوق 60 سنه طب ما نموتهم فعلا طب ما هو ليه اللي ما عادش بينتج وبقى حمل تقيل وبقى بيرخم علينا وخلاص طب ما نموتهم الاطفال المعوقين طب ما نموتهم وعلى فكره اللي بيعمل كده ده انسان مضطرد مع نفسه ده واحد مضطرد مع نفسه في المنهج بتاعه لان هو حط القيمه الاساسيه في حياته هي الماده الانتاج هيجيب لي خلاص ده هي- بالنسبه لي كويس لذلك ملك ال- الروم لما سال ملك الروم ابو سفيان كان لسه كافر قبل ان يسلم وكان ابو سفيان مع مجموعه من قريش رايحين مع في تجاره عند ملك الروم هرقل فهرقل بيساله هرقل كان حد بيتنبأ له يعني وقال له ان ده زمان نبي فهرقل عايز يعرف وقال له ان ده هيجي عند العرب فهرقل بيسأل ابو سفيان اسئله عايز يعرف النبي بعث ولا لا فسأله في نبي بعث فيك وقال له ايوه فسأله عن صفاته عايز يعرف الصفات اللي موجوده هي صفات النبي اللي هو عارفها ولا لا من الكتب السابقه وسأله قال له بينتصر ولا بيتغلب قال له الحرب بيننا سجال أتباعه بيزيدوا ولا بيقلوا قال يزيدون فهرقل قال له كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب قعد يسأله أسئلة تأكد منها إن ده نبي فسأله سؤال خطير جدا هرقل شغال إيه؟ ملك يعني شغال إيه في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع؟ في السياسة شغلته بقى والنبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بس أقام زي ما بيضحكوا علينا أقام دعوة بس ما أقامش دولة لا النبي صلى الله عليه وسلم أقام إيه؟ أقام دولة فبرضه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في السياسة لأنه بيسوس الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأنبياء بنو الله الله عز وجل يرسل الأنبياء بني إسرائيل يسوسوهم يسوسوا بقى يعني إيه يقوموا بسياسة بني إسرائيل فسأله سؤال عجيب جدا قال هل يغدر بيغدر سؤال يعني لما تيجي تبص الأسئلة كلها أتباع الحرب إلى ما يدعوكم فسأل سؤال كده إيه ده تخصصه بقى مفيش حد بيشتغل في السياسة إلا ولازم إيه يغدر دي شغلتي وأنا عارف حد يشتغل هنا وما يغدرش ده نبي يعني ده منهج سماوي ده مش شغال من نفسه يعني عارفين يقول لك ايه من اسباب انتشار ال- الاسلام في جنوب شرق اسيا التجار المسلمين ان يقابلوا تاجر اول مره يقابلوا تاجر ويقول لك لا انا مش هقدر اغشك او كذا ايه ده في ايه يا عم امال انت جاي السوق تعمل ايه انت تهزر قال لك لا ده اكيد في حاجه غيبيه هو شايفها احنا مش شايفينها اكيد له ابعاد تانية غير موضوع الفلوس اكيد هو الراجل التاجر ده اللي مش راضي يغش ومش اكيد في حاجه تانية هو شايفها فسال ابو سفيان قال هل يغدر قال لا ده نبي هرقل عرف إن ده نبي الابعاد دي في التفكير مش هتيجي في ذهنك ابدا الا لو انت مرتبط بحاجه غيبيه احنا بقى مشكلتنا ان احنا ارتبطنا بالحاجات اللي احنا شايفينها بس والواقع هو اللي بيفرض نظرته عليها اللي القران سماه عالم الشهاده في عالم تاني اسمه عالم الايه عالم الغيب لذلك اول وصف لاهل الايمان يؤمنون بالغيب الموت غيب لو انا تعاملت بعالم الشهاده بس واحد ومات فانا ايه المشكله يعني انا مش شايف بقى تبعات اللي بيحصل ده شفتش بقى حديث الملائكة اللي نزلت وقبضت الروح وطلعت بيه وهو أنه الآن يسأل والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم يبعث كل ده غيب فاللي كل حياته مادة لا موت هيأثر فيه ولا مرض هيأثر فيه ولا أي حاجة تأثر فيه أصلا هو أصلا مش مشغول بعالم الغيب ده تماما ذلك الإنسان لا هو ماشي في حياته في حاجتين هو ماشي في عالم الشهادة في عالم الغيب بيحصل جنبه يعني دلوقتي احنا في عالم الشهادة اهو لما انا اقول سبحان الله وبحمده انا المفروض ابقى موقن ان في نخلة في الجنة الان اللي مرتبط بعالم الغيب مرتبط بالليل ان الملك يتنزل في الثلث الاخير ويقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له ده واحد مرتبط بعالم تاني مش موجود اللي يخاف يبص عشان الملك هيكتب نظرة حرام ده واحد مرتبط بعالم الغيب فده طبيعي جدا الموت بيأثر فيه طبيعي جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيدعونا للصلاة وأهمية الصلاة ساعة الظهر وسنة الظهر لأن دي ساعة تسجر فيها جهنم فلما واحد يسيب شغله ويسيب انشغالاته ويقوم يصلي الظهر عشان دي ساعة بتسجر فيها جهنم فيحفظ من النار بالصلاة ديت أو يصلي القيام في الثلث الأخير عشان الملك يتنزل ده واحد عايش مع عالم الغيب زي ما هو عايش مع عالم الشهادة تخيل لما واحد مسلم ياكل توم وبصل ويجي وقت الصلاة ما يرضاش ينزل مع انه بيصلي كل الفروض في المسجد يقول لك لان الملائكة تتأذى من هذه الرائحة لو واحد كل حياته عالم مش هيقول لك يا عم في إيه يا عم انت ايه ملائكة انت تعالى بس في ايه ما انا نزلت قبل كده وعملتها وعادي ما حصلش حاجة صليت في المسجد ما حصلش مشكلة ده واحد مرتبط بعالم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده هو مصدق ده فهو مرتبط بعالم الغيب هو عنده يقين انه الان يسأل في قبره هو عنده يقين بده فهو مروح مشغول بده مش حاطه في القبر ودفن وخلاص ايه يا جماعه انتوا شاغلين بالكم ايه ما هو ما فيش حاجه بتحصل اهو التفكير المادي ده سيطر على العالم الأحلام كلها بقت مادية كلمة تقدم يعني مادي أي معيار الوقت هو مادي وف- وحسب الإنسان نفسه بقى عبارة عن أنت يقول لك أنت بكام أنت تمنك كام يعني أنت معاك شهادات تساوي كام أنت أنت بكام أنت وديك مثلا آه، الخليج ولا وديك أنت تعمل كام في ألمانيا أنت ك- بقت الحياة كلها كده أنا بكام أعمل كام اللاعب حتى بقى عادي يقول لك بيتباع بكذا بقى بكذا فلان انت عارف فلان بقى والناس فرحانه هو فرحان فرحان انه بقى سلعه ان انا مع- لو نادي معاه فلوس اكتر انا اشتريه الحياه لما تبقى كده الحياه كلها كده وانا دوري في الحياه ان انا بدخل التعليم عشان ابقى, أبقى اغلى انا قيمتي تبقى اغلى تخيل لما واحد يعيش حياه كلها كده الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هو فضل كده لغاية اللي بيدخل الدايره دي زيك ربنا قال الهاكم التكاثر لغايه ايه لغايه لما مات ما بيطلعش منها الا ان يشاء ربي شيئا اللي بيدخل دايره التكاثر ديت ما بيفكرش غير في شهادات فلوس قيمتي فقط انا بتكلم ده فقط ده تفكيره عالم الغيب ده مش موجود ابدا ده مش موجود ده قلما يخرج منها لذلك ربنا قال الهاكم التكاثر لغايه لما مات فضل كده لو ان لابن ادم واديا من ذهب ابتغى له ثانيا طب معاه واديين ذهب تروح تقول له نفسك فيه يقول لك نفسي في كمان وادي بس لا ابتغى لهما ثالثا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملا عين ابن ادم في رواية جوف إيه، إل- وفاه ابن ادم في روايه ايضا ثالثه الا التراب يعني هيفضل كده لغايه لما يتدفن ده مش هيشبع اللي بيدخل الدايره دي الدايره دي هي دي الوقت اللي المفروض علينا احنا نفكر بيها كلنا غصب عننا العالم فرض علينا ده مش عارفين نتحرر من ده اللي بيتكلم في عكس كده يبقى متخلف اصلا اللي عايز يرجع الناس فكر ان هو بني ادم وان له روح وان هو خلق من قبضه من الارض وخلق من نفخه من روح الله فهو محتاج عالم الشهاده لانه مخلوق من ارض محتاج ياكل ويشرب وزوجه هو بني ادم بس هو محتاج عالم تاني برضه الروح دي بما ان هي غيب يسالونك عن الروح ها كل روح من امر ربي بما ان الروح غيب يبقى غذائها من الغيب برضه غذائها كلام نازل من الغيب مش هينفع اغذي الروح ب- بالحاجه ال- ب- بحاجه ماديه وبما ان الانسان مخلوق بدنه من طين خلاص غذائه من ال- من عالم الشهاده العالم دلوقتي كله بيفرض علينا فرضا احنا ع- يعني مستعمرين ذهنيا ان احنا نفكر بالطريقه دي اي حد عايز يخرجك بره القيم دي ويضيف قيم تانية في حياتك يضيف حتى بس قيمة الخير الإيمان التقوى العفة الأمانة القرب من الله عز وجل القيم دي ال- الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القيم دي عشان يضيفها بيجد معاناة لأن العالم كله أنت بتدخل المدرسة من أول كي جي 1 وأنت بيبدأ يتزرع فيك المعاني دي فقط انت بتستورد منهج بتستورد رؤيه متكامله للعالم رؤية- رؤيه متكامله للعالم كله تقعد تتزرع فيك من وانت صغير المدرسه بتقول لك كده مفيش وقت للصلاه في المدرسه انت بتروح المدرسه سبعة الصبح بتصحى ستة بيروح عليك الفجر ترجع بعد الظهر بشويه بتصلي مفيش مكان هناك تصلي الظهر مفيش وقت هو ممكن يبقى عامل مسجد وده من ارضاء العلمانيه لضمير الانسان هم دايما يقولوا له ايه عندك مسجد اهو احنا ما فلناكش المسجد ولا حاجه خش عيط لك شوف المسجد واطلع مارس حياتك زي ما هي إيه، يرجع بعد الظهر مفيش وقت لصلاة الظهر تعبان مفيش وقت لصلاة البتاع. العصر يصحى عنده درس يفضل كده لغاية جامعة مفيش دين في حياته أصلا يجيب دين منين لحياته يعني الدين في حياته هيقابله فين اتخرج خلاص بقى عملة عايز يغلي سعره ضغط اقتصادي رهيب عليه وفعلا أزمة اقتصادية رهيبة يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي ما عندوش وقت يقف يفكر هو انا رايح فين مفيش وقت تيجي تقول له فلان مات طيب ماشي مش قادر يخرج من ال... ال... الخط ده مش قادر اصلا ضغط رهيب كمل كل اللي وراه واللي قدامه صراخ في ودنه يا عم مالكش لا كمل في طريقك ما تقفش فلان هيسبقك فلان هيبقى احسن منك كله عمال يزقه ان هو يكمل في الطريق ده فمش قادر زي ما عارف ربنا بيقول كانوا لا يستطيعون سمعه مش قادر يسمع اصلا مش قادر يقف اقف ازاي فلان هيسبقني اقف ازاي انزل اصلي ما- هخسر اقفل ازاي هو كل اللي حواليه بيف- بيزقه في التفكير فان هو يقف ضد التيار دي صعبه صعبه فعلا انك تجد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء يا اصل ان واحد في وسط منظومه السوق دي كلها يعني السوق المعيار الاساسي فيه زي ما كان احد الناس برضو بيقول هو انت لما بتدخل السوق بتشتري من الراجل الارخص صح هو بقى رخم هو لونه بتاع هو مش مسلم مش مهم لان المعيار هناك الايه المكسب والخساره المعيار ده احيانا ممكن ده حقك انك تتعامل ده لكن احيانا يتعارض مع الامانه فاللي مرتبط بعالم الغيب يقول لك لا يا عم مش مشكله ان انا ما اكسبش قوي بس ما اضحكش على اللي قدامي من غشنا فليس منا ما اقدرش اللي ما عندوش بقى معايير تانية اللي ما عندوش معايير تانية هو المعيار الوحيد فيه الايه المكسب والخساره الحياه بقت كلها سوق وبس الحياه كلها بقت سوق فانت عشان تيجي واحد تاجر في وسط المنظومه دي ويبقى صدوق وامين صعب جدا زي كده مثلا قال ده بقى اللي يقف ضد التيار ده يبقى مع مين مع النبيين والصديقين حتى بقول لاخويا الحديث ده افتكر ان بقول له يعني فاكر معنى الحديث ان التاجر الامين الصدوق الامين مع النبيين والصديقين يعني من ايام النبيين يعني ما عادش موجود يقول لي اه هو فعلا من, من ايامنا قلت له لا هو مش معايا مع يعني يبعث معاهم في ال- قال لي لا ده هو معاهم يعني ايام زمان النبيين والصديقين والشهداء دول خلاص ما ده مش موجود فعلا فهو بيتكلم فعلا من الحياه اللي شايفها فتخيل انك انت تجد انسان في وسط الطحنه والتفكير ال- ال- ال- المتعلم من ده كله كل الحياه ماده فقط والمعايير كلها كده لك استنى استنى وده صح الشغلانه دي حلال طب نسال الاول طب احنا رايحين فين طب انا كده ضيعت الصلاه طب انا ال- المكان ده هيبعدني عن ربنا يعني الناس لما بتيجي تفكر اسافر فين اشتغل ما بيحطش من الموازنات يعني ممكن ماشي يفكر حقه يفكر في مكان كويس يستريح فيه كان مناسب لزوجته ما بيفكرش من الاماكن الدين لك ايه الدين ده انا مش يعني عارف لما كلمه اصرفها منين دي كل واحد معلش انا اسف يقول لك ايه أص- هي بقت حاجه كده اصرف يعني أي- بكام يعني انا اسف دي بكام يعني كل حاجه بقت كده بكام يعني ده هي- هيفرق معانا بكام هي الحياه بقت كده كلها بقت كده فبالتالي لما يجي حد يقول لك يا اخي احنا لازم نتعظ من الموت ايوه هنعمل ايه دلوقتي ايوه ما هو الاتعاظ مش انك تعيط بس ما هو الاتعاظ مش انك تعيط الاتعاظ انك انت ترجع ترسم طريقك تاني هو انا رايح فين انا معاييري ايه اصلا انا ماشي صح ولا غلط انا في اله وفي يوم اخر في الدار الاخره في بعد وفي منهج هتسال عليه قيم نفسك هو ده اللي بيتعظ من الموت مش اللي بيتعظ من الموت ان انا عيطت شويه وخلاص لا ده مش ده اللي بيتعظ من الموت زي ما قلت لكم الشيطان مش بس عايزنا نعصي وخلاص المعصيه العابره دي انك انت تدخل عملت معصيه فعيطت فرجعت للطريق دي مفيش فيها مشكله كلنا كده لا الشيطان عايزك تنحرف تماما عن الطريق تبقى ماشي في طريق غلط خالص فانت عمال تبص على الطريق الصح حاسه بعيد لا لا لا يا عم خليني ماشي وخلاص فبتيجي ازمه مرض بلاء موت فتقف فترجع تبص على الطريق لا لا يا عم ده صعب خليك ماشي وخلاص تفضل ماشي فبالتالي الواحد فعلا بيستغرب ليه الموت المفاجئ كتير والناس ما بتفوقش ليه محتاجين ايه تاني يحصل يعني احنا منتظرين ايه يحصل عشان ارجع اعيد حساباتي كلها مش اعيد مش مثلا ايه هو انا النهارده عملت غلط ولا لا لا انا اصلا ماشي في حياتي ازاي انا موضوع موضوع الغيب ده في حياتي فين موضوع ان في اله والخلق والبعث والوحي المنهج اللي هتسال عليه ده فين اصلا في منظومه حياتي ده موجود فين اصلا هو ده اللي بيعيد التفكير زي ما قلت لكم الاسلام اول لما نزل عمل كده عمل لهم صدمه فكريه قويه جدا قالوا لا الارض اللي انت عليها دي دي ب- بتجري في فلك تسبح والشمس اللي انت شايفها دي كلهم في فلك يسبحون دي مخلوقات بتسبح لذلك يوشع بن نون نظر إلى الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور في في رحلة الجهاد لنصرة الدين ده واحد فاهم الرؤية الكونية للإسلام قال لها أنت ما... نبي من الأنبياء اللي كان مع سيدنا موسى فتى سيدنا موسى قال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا إنه راح يجاهد ال- القرآن خليك تفكر كده إنك بتعيد تفكيرك للحياة كلها أصلا ارتباطاتك بالناس العلاقات مش مبنية على علاقات مصالح وحسب لا عندي أنا مقيد بشرع مش بسيب لنفسي لذلك يقولوا كان كثير من الصحابة أو بعض الصحابة كان بيتقنون الشعر شعر الغزل فألجم الإسلام ألسنتهم قال لك لا جه الإسلام قال لك لا أنا الموهبة دي مش هينفع أحسب لها العنان في الاتجاه ده لا أنا أوجهها في اتجاه تاني فجاء حسان بن ثابت ووجه الشعر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أن إيه، اهجهم وروح القدس يؤيدك وجه الموهبة بتاعته الشعر خلاها نصرة الدين هي موهبة الشعر لكن لما جه الإسلام ما قالوش توقف قال له وجهها قال له أنت لما وجهتها كده جبريل معاك يؤيدك اللي ما رضاش يوجه موهبته للإسلام واستمر كده القرآن قال عليه والشعراء يتبعهم الغاوون ففي ناس مش راضية تعمل النقلة دي هي مش راضية تعمل التوجيه ده طيب هو أنا دلوقتي المطالب إن أنا حياتي كلها تتغير لا أنا بقول لك عيد تفكير ال- الموت ده الصدمة دي ولا سيما زي ما قلت لكم الحادثة دي آه، حادثة باشمهندس أحمد الله يرحمه حادثة عجيبة حادثة عجيبة فعلا لما تشوف تتابع الأقدار تتابع الأقدار يحصل إزاي ويروح ومكان و- وموتة عجيبة جدا حاجة هتكلم في التليفون تخيل واحد بيتكلم في التليفون وماشي وبعدين وقع فجأة. تخيل انت ممكن تبقى ماشي بتعدي الشارع دلوقتي بتتكلم في التليفون خلاص الموضوع انتهى يعني دايما احنا فعلا عندنا تصور هتموت خد بالك طب خد بالك الموت قرب اهو فاضل خمس ايام فاضل تل... لا الموت مش كده الموت فجأة فجأة كل مرة بنقول الكلام ده كلنا وانا منكم بقعد اقول ايه لا بس اكيد مش انا بنزحلق الكلام اكيد لا لا لا هو الموت بيجي بغته وكل حاجه بس لا لا انا اكيد ليها معامله مختلفه وفكر في الناس التانية اه بي- بيتصور منظر ناس تانية يعني انا مثلا اسمع كده اقول اه مصر لما هيموت هيصعب عليا قوي يعني دايما بتخيل غيري انما انا ما بتخيلش نفسي على فكره دي حقائق انا ده جوانا غصب عننا النفس بتهرب لان هي عارفه النفس عارفه طبيعات التفكير الصح لكن انت النفس بقى انت هتعرفنا تقعد بقى تقول لي موت وحساب ومنهج وصح وغلط وارجع اعيد حساباتي هو انا ينفع اللي انا عملته ده وارجع لا لا لا طب وليه إيه، الصحيان ده شويه وهينام تاني ما تقلقش ما تشغلش بالك
بص برضه من المشكلات ان ساعات يعني بيجي يقول لنا ان يقول لك اصل ربنا ما بيشوفش غير الكويسين يعني يعني انا افضل وحش عشان ما اموتش يعني يقول لك ربنا بيختار دايما في الشله احسن احسن واحد فيهم عشان يبقى عبره يعني ربنا بيشوف الكويسين لأحد آه، تفسيرات السلف لقول الله عز وجل آه، أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل قال على إثر موت صاحبه أو يأخذهم على تخوف يعني صاحبه يبقى ميت وهو يموت وراه على طول على إثر موت صاحبه دايما برضو احنا بنفترض ان ايه الشله يقول لك مثلا حد من في- من الدعاء يقول ايه وغالبا كل شله فيها واحد مات فانت تقول الحمد لله احنا الشله بتاعتنا خلاص الواحد مات لا ممكن يبقوا اثنين ممكن يبقوا ثلاثه عادي ممكن يبقوا خمسه عادي على اثر موت صاحب يعني ما تفترضش ان ايه ان كده خلاص بقى ايه عبال ما ياخد لفه ثانيه لا هي مش كده هي مش كده خالص فعلا يعني ال- الغ- فعلا احنا بنضحك بس ده طريقه تفكيرنا اصلا ده نجوم آه، كتير يا عم وناس المشكلة ان احنا على مستوى لا لا يساوي شيء في الكون المنصورة احنا شوف بقالنا سنة كمية حوادث متتالية رهيبة يعني احنا لو حبينا نجيب عظات وعبر من المنصورة في اخر سنة بس كتير ده بيحصل ليه؟ عشان لان الطغيان بيزداد والطغيان المادي بيزداد والدين بينحسر فعشان محدش يجي يقول لي ربنا محدش قال لي لا ربنا سبحانه وتعالى عمل لك بلاءات فوائد لذلك كان في قاعدة كده اتكلمت عنها أثناء شرح سورة الفتح ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء لو العلماء سواء متكاسلين أو مش قادرين يوصلوا للناس يحذروهم ربنا سبحانه وتعالى بيقدر أقدار واضحة مش محتاج يعني الناس اللي حضرت جنازة الباشمهندس أحمد الله يرحمه مح... قدام القبر مش محتاج حد يوعظها مش محتاج داعية يتكلم انت مش محتاج أصلا هيقول لك إيه يعني انت محتاج حد يقول لك إيه في اللحظة دي انت مش محتاج حد يقول لك حاجة انت لو لسه محتاج حد يكلمك انت خلاص مفيش حاجة هتأثر فيك أصلا يعني مفيش بعد تاني أصلا هيعمل منتظر إيه تاني يحصل فالإشكالية زي ما قلت لكم إن ال- العالم الوقتي كله بيفرض عليك طريقة من التفكير هي غلط مش صح بس احنا مش قادرين نقول ان ده غلط ليه؟ لان انت لوحدك في التيار لوحدك معقول الناس دي غلط اه غلط وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله زيد بن عمرو بن نفيل كان يقف عند الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكل المشركين في مكة الشام خلقها الله وأنزل لها الماء والطعام تذبحونها لغير الله كان لوحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده يوم القيامة لأنه هو كان لوحده كل اللي حواليه كان غلط هو كان لوحده وانت بفضل الله مش تبقى لوحدك يعني انا بس بقول لك ان ازاي نستفيد من البلاء الموت ليه ما بيغيرش في حياتنا لان احنا طريقه هو ليه ربنا لما قال لليهود ما تاثروش قل ان الموت الذي تفيض منه في النوم يقول وما تاثروش ليه لان اليهود بنوا حياتهم كلها غلط هو خلاص ان هم اهل كتاب هم مسيطرين هم قله الاحبار والرهبان بيجي لهم فلوس من الاتباع بيبدلوا اللي هم عايزينه في الكتاب فتخيل جالهم واحد قلب لهم كل ده هم هم طائفه صغيره احنا هم طائفه صغيره شايفين هم بس اللي فاهمين في الكتاب وبقيه الامه اللي معاهم مش ومنهم اميون بقيه الامه لا يعلمون الكتاب الا اماني ما يعرفوش حاجه علماء بس اليهود هم اللي عارفين ايه اللي في الكتاب فاي حد عايز دين لازم يروح لهم وهم بقوا منصبين وحراميه وبيالفوا دين على مزاجهم وبياخدوا فلوس فتخيل جه واحد قال لهم الكتاب اللي معاكم ده اشبعوا بيه ربنا نزل وحي تاني اصلا ومش عليكم كيهود على عرب والمنظومه دي كلها اختلفت وان اقربكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم سواء بقى كان فارسي كان رومي كان عبد كان مولى الجبل الهرم اللي انتوا عاملينه ده غلط كله اصلا اليهود قال ايه ده احنا حياتنا كلها اتقلبت فرفضوا لا مش معقول احنا مش هنهد طريقه حياتنا لا فمهما يحصل لهم بلاءات وموت وقتل وغزوات ما يتوبش بس يتوب معناه هو- هو يعني هو مش توب ان هو يبقى عامل معصيه يسيبها لا ده حياته هتتغير فرفضوا فاليهود رفضوا لذلك ربنا قال لهم ايه استعينوا الطلب المطلوب منكم تقيل فعلا استعينوا بالصبر والصلاه والطلب الاساسي منكم اركعوا مع الراكعين خشوا وسط الناس اقبل انك تدخل وسط الناس ان تكون راكع من بقيه الراكعين رفضوا فالشيطان عرف يخلي بني اسرائيل يمشوا في اتجاه إن- منحرف تماما تبقى ماشي في طريق كده وبعدين دخلت يقول لك كده ده طريق غلط فتقوم واخد يوتن وراجع تاني دي المعصيه الشيطان مش عايز كده الشيطان يسيبك وما يقولكش انت ماشي غلط يسيبك تمشي تمشي تمشي ويمين في شمال وتمشي بقيت في مدينه تانية خالص وعايز الشيطان يقول لك على فكره بقى احنا ماشيين غلط هو الشيطان يقول لك على فكره احنا ماشيين غلط بقى لنا فتره تبص ورا راح فين ما كمل كمل مفيش امل لا الرجوع سهل لأنك ترجع إلى الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فأنت على على قدر يقينك في قدرة الله أنت بترجع عادي ما عندكش مشكلة لازم هتبتلى فعلا عشان تبقى صادق في توبتك ولا لا فأنا أنا عايز أقول لكم إن ال- الفكرة الأساسية اللي بتكلم عنها النهاردة إن إحنا العالم فرض علينا طريقة تفكير مخليانا عايشين في الأسر انت من اول ما بتتولد تدخل ال- المدرسه والشغل انت ممنوع انك تقف تفكر مفيش وقت امتحان اخر السنه وفي امتحان ترم وفي امتحان midterm وفي امتحان ال mid midterm وفي الجيش والشغل والجواز والفلوس والازمه الاقتصاديه والشهادات ممنوع انك تلتفت طب يا جماعه عايز اقف بس انا عايز اسال بس امشي طب تفكرش ما تفكرش ممنوع انك تفكر كل وقت بتقف تفكر فيه وتشوف انت ماشي صح ولا غلط الوقت ده انت بتخسر سعرك بيقل كان زمانك دلوقتي مش عارف ايه كل التفكير ده طبعا انا يعني انا يعني مش محتاج اقول لكم ان ده مش معناه ان احنا ان احنا نسيب ال- ده مش محتاج اقول لكم لان اللي بيكلمكم انا اصلا الحمد لله شغال يعني في الدنيا وشغال دكتور يعني لكن انا قصدي ان ال- الكل بيزقك ممنوع انك تقف تفكر ممنوع استمر فانت بالتالي بتحصل حادثه رهيبه جنبك عارف انت ماشي على طريق وحادثه رهيبه جنبك فانه باصص اللي معاك يلا يلا متاخر طب يا جماعه هننزل يلا فتقوم انت مضطر باصص كده وانت بتعيط على الحته اللي جنبك ودايس بنزين وماشي هو ده اللي بيحصل معانا في حياتنا حادثه موت رهيبه وانت ما عندكش وقت تفكر خلاص ده ممكن واحد ايه حتى لو فكرت تفكر غلط انت بتفكر تحت ضغط قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا هو مصري احباط لا مصري خلاص ولو حبيت ترجع ما انتش راجع طب يعمل ايه؟
تحت تاثير الضغط المادي انا بفكر افكر بطريقه ماديه فمش ما انت محتاج قصدي الشخص اللي جوه الطريق ده نفسه يعني هو صح صح انا أنا فاهمك ما هو يعني زي ما قلت لك هو وقف طب يا جماعه ن- لا اللي حواليه استمر طب يقفوا ممكن يقفوا وكل اللي حواليه برضه بيفكروا بنفس الطريقه احنا لو وقفنا هنعمل ايه يعني مش هنستفاد حاجه كمل احنا محتاجين نرجع نفكر فاصل لذلك انا يعني ممكن ناس تستغرب انا ايه الكلام اللي انا قلته في الاول ده ايه لازمته وال... والده والاخره وفلسفه وجودنا ما هو ده هي دي الحاجات اللي مركوزه في الفطره اصلا اللي بيجي لك اوقات بيجي لك احيانا وقت عابر كده تقعد تسال صحيح وانا جيت هنا ليه وبعد ما اموت طب وصاحبي اللي مات احنا كده خلاص الاسئله دي احنا بنكتمها ما تسيبهاش تطلع ما تسيبهاش تاثر في حياتنا زي ما قلت لكم زحمه الحياه مخليانا مفيش وقت اتفضل انت كان تحولت مع ايديولوجيا النمط دي حاجه صعبه جدا طبعا
اسمعوا يا جماعه ايوه، انا بهزر معاك ايه انت اتنزلت متاخر خالص ايه معلش استنى. الحقيقه ما هي دي تفكير يعني ظني يعني ظني شوف انا فهمت صح ولا غلط الازمه اللي انت بتقولها دي إيه، انتوا سمعتوه بيقول ايه؟ بيقول جاب مثال توضيحي بيقول آه، ان مثلا انا ممكن افكر ان انا بدات افوق او هبدا افوق في اخر سنه في الجامعه. فعشان اعمل وابقى انسان كويس ما لحقتش احفظ ما لحقتش اعمل حاجه ما لحقتش اتعلم ما لحقتش ابني نفسي في اي حاجه في الدين وانا داخل على معترك تاني فاحس ان مفيش امل ملوش لازم اقف صح كده ولا ايه؟ ما انا هنتقد الطريقه دي دلوقتي بس انا يعني الاول التفكير اللي انا قلته هو ده انت قصده ان هو غلط صح؟ ما احنا هننتقده بقى ازاي؟ كان في فكره حاولت أ- يعني ممكن محتاجه تبقى صياغتها احسن شويه الفارق ما بين العبوديه والانجاز. احنا للاسف احيانا بننتقل للدين بنفس طريقه التفكير المادي. انت ممكن تبقى شخص بسيط جدا على فكره في الدين وتدخل الفردوس.
في مقطع حضرتك بتعمل على الفيسبوك.
اه ما هو في مقطع انا بقول لك هو ممكن تبقى الفكره محتاجه تبقى عندك شويه في مقطع موجود على SoundCloud اسمه الفارق بين تحقيق العبوديه وتحقيق الانجاز اما ترى ان امراه سوداء فقيره كانت تقم المسجد تكنس المسجد ولما تموت بالليل ما حدش يعرف يروحوا يدفنوها ما يرضوش يصحوا النبي صلى الله عليه وسلم لان يعني شايفين الموضوع ما يستاهلش يعني ودفنوها من غير ما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا آذن اذنتموني مش تعرفوني وراح لقبرها وصلى عليها فده ممكن بمعاييرنا برضه لان فعلا ممكن ننتقل للدين بنفس المعايير ان احنا الاتقى فلان الاتقى هو اللي واخد كذا لايك اعلى يعني لغه الارقام حتى بقينا بنستصحبها حتى في الدين لا في معايير تانية انت بت- بتذهب الى الله إني ذاهب إلى ربي شوف مراد ربنا منك ممكن يكون مراد ربنا منك بر الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أو سيد التابعين رجل يقال له سيد التابعين أنت متوقع ابن المبارك المجاهد أو العالم سعيد بن جبير أو عشان وقف في وش الحجاج أو سيد التابعين رجل يقال له أويس القرن مين أويس لما تيجي تشوف بقى التابعين معاك بقى ايه العلماء فلان وفلان وفلان مش فيهم المجاهدين فلان وفلان مش فيهم أويس القرن طب اللي وقفوا أمام الظالمين فلان مش فيهم ما أويس القرن عمل ايه عشان يبقى سيد التابعين التابعين دول الجيل اللي ورا الصحابة على طول اللي عملوا اللي نقلوا الدين بقى من مرحلة ال- ال- الفتوحات يعني الصحابة انتشروا في البلاد والدين بدأ يتنظم لنا ويترتب لنا وي- ويتوضح لنا من خلال التابعين يعني التابعين لهم دور رهيب ف- في تأسيس الدين قواعد الدين توصل لنا سليمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويس القرن عمل ايه؟ كان بر بأمه بس ما رضاش يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كان ملازم لأمه في اليمن ويقول لسيدنا عمر الخطاب هيقابلك في موسم الحج ولما تقابله قول له يدعي لك انت متخيل انت ما ينفعش نروح لل- للدين بمعايير انا اصلا لسه بقول لك انت المفروض لما تروح السوق تستصحب معاييرك مش ترجع للجامع بمعايير السوق لا انت المفروض تنزل للسوق تقول لهم ويل للمطففين تقول لهم التطفيف اللي بيجيب فلوس ده حرام انا عارف انه بيجيب فلوس بس ده حرام احنا بن... احنا بنرجع للدين بمعايير السوق مش العكس هو ده لازم يبقى عندك عزة وانت عمرك ما هتصحح نفسك بجد لما كل شويه ترجع تعرض نفسك على الوحي اتفضل طب احنا عايشين في حياه مدنيه حديثه والمدنيه الحياه دي فرضت علينا شكلت جزء من الايمان بتاعنا بالله واعي يعني جميل يعني احنا ما كناش عايزين نتربى على الجزء من الايمان المختلط المشوه اللي فيه جزء من الماديه وجزء من الاسلام جميل طب احنا ازاي نطلع الماديه دي لعقيدتنا او احنا كده كده عايشين فيها ومفروض علينا جميل احنا قدامنا خط من الاثنين دلوقتي يعني ايه ان انا الاول ما انا هقول في لك حاجه ان انا اتبعها في البدايه عشان اوصل للحال هو جميل انت دلوقتي عندك خطين خط ال- الاصلاح العام احنا كأمة مسلمة مهزومة نفسية ازاي المعايير دي نستفيد منها من غير ما تأثر علينا وانا كفرد انا محتاج دايما اوازن بين طريقتين في التفكير ما انخرطش قوي في التفكير الاممي وانسى نفسي يعني انا ممكن احاول اصلح افرض انا مش قادر اصلح فانا خلاص اخد بالي من نفسي وفي نفس الوقت ما بقاش مشغول بنفسي لدرجه ان انا ما بقاش واخد بالي من اي حاجه بتحصل للامه طيب انا دلوقتي جوه واقع زي ما انت بتقول يعني انا مش اخترت ان انا ادخل فيه انا جوه واقع يبقى انا الحل دايما الجمله اللي كنت كل ما اسال حد في اي حاجه اي حد من اهل الحكمه اساله كان دايما اجابته يقول لي سدد وقارب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انت بتوازن بمعنى انا مضطر اعيش في هذه الحياه فانا عايز اكل واشرب و... وانفق على نفسي واحقق نجاح معين وفي نفس الوقت انا عندي معايير انا الدينيه فانا مطالب ان انا افكر فكر زياده عن التاني يعني مثلا واحد جنبي ماشي في الطريق هو ما عندوش غير معايير واحده اللي هي المعايير العالميه اللي ماشي بيها وانا مضطر انا في كليه في كليه طب في كليه هندسه وماشي في السلك ده فمضطر ان انا اتعامل بجزء من الايه من الحياه دي ان انا آه، آه، برضو مش هينفع ان انا ابقى انسان فاشل لا انا عايز ابقى انسان ناجح وعايز احقق حاجه وعايز اكون نفسي وعايز انا ليا اهل و... انا بقى مضطر اضيف كمان معايير غيبيه في حياتي الطريق فانا بقيت اتقل منه فممكن يسبقني اه وارد وارد انه يسبق اه وارد مفيش مشكله بس انا يوم القيامه هبقى اسرع منه فانت تفكيرك انت بتفكر تفكير مزدوج يعني انا بفكر ان انا في كليه الطب احضر ماجستير واحضر دكتوراه انا ماشي في ده اول حاجه طبعا انك انت بتستغل ده في دعوه المسلمين وغير المسلمين وانك انت بت يعني ده بيبقى معاك سلاح انك انت لما تيجي تقول لهم ايه واجهه اجتماعيه واجهه اجتماعيه طبعا لما اجي اقول لها- يعني انا دلوقتي الكلام اللي انا قلته ده انا لو ما كنتش آه، آه، دكتور في كليه الطب مثلا كان حد يقول لي يا عم انت ما مش حد مش عارف ايه وانت عايزنا وايه اقول له عم في إيه يا عم آه، يعني انا ما- يعني ال- ال- ال- يعني هو مش دروشه يعني انا م- يعني انا اسف في التعبير يعني عايز اقول له ايه لو الشخص ده ضايع خالص يعني هو بالنسبه له انا بغلط في الالهه يعني هو تعس عبده الدينار النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هيجي وقت الناس ما بتعبدش غير الدينار والدرهم بس فانت لما تتكلم عن الدنيا بنوع من الحقاره انت بتسب الالهه بتاعته لك يا عم في ايه يا عم انت ازاي تغلط في الدينار والدرهم انفقه ما طول عمري دينار ودرهم في جيبي اهو انا ما قلتش ان يعني الدينار والدرهم معايا انا لكن انا بقول انهم وسيله مش غايه فهو بيتصدم فانت مضطر انك انت تضيف للخط ده خط تاني الحمل تقيل اه الحمل تقيل ما انا عارف ان الحمل تقيل يعني ايه ده هي هيخلي مجهود اكبر اه انا عارف ان هيخلي مجهود اكبر ان اصحابك في الكليه بيذاكروا ال- اذا كان ليك صحاب بيذاكروا يعني بيذاكروا بيذاكروا بس وانت بتذاكر وبتحفظ قران انت بتذاكر وبتحضر دروس انت بتذاكر وبتطلب علم اه انا عارف ان الحمل تقيل امال الجنه مش ببلاش وكل وضع اجتماعي معين وكان في اشكاليات معينه يعني احنا عندنا ده في اشكاليات ايام بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في اشكاليات تانية خالص كان هو اصلا طب انت على الاقل عارف تصلي هو اصلا اهله كلهم مشركين اساسا فبرضه ما- يعني فكره الاحتجاج بالوضع الاجتماعي انه سيء ما ينفعش انت لازم تشوف لها حل لذلك لما جه الغلام معرفش انت حضرت معانا قصه الغلام والراهب قصه طويله قصه غلام الاخدود وكان الغلام ماشي في الطريق بيروح للراهب يتعلم منه وكان اهله ضغطوا عليه يروح الساحر فهو كان مضطر يمشي في ح- في مرحله معينه بين الاثنين كان بيروح للساحر فكان في الطريق بيعدي على الراهب هو حاول يوازن قال لك بص انا هدخل الراهب في حياتي فكان في اتجاه الساحر يعدي على الراهب وبعدين يروح الساحر ورجع من على الساحر يعدي على الراهب وبعد كده يرجع البيت فكان الساحر يضربه علقه انت اتاخرت عليه ليه والبيت يضربه علقه انت اتاخرت ليه فاشتكى للراهب في المرحله دي مش قادر ينفصل الغلام لسه ما كانش قام عنده القوه زي الامه المسلمه دلوقتي مش قادره تنفصل عن النظام العالمي ففي المرحله دي قال له بص ما ينفعش تسيب الراهب ده رقم واحد رقم اثنين شوف لها مخرج اذا خشيت الراهب قول لهم قول له حبسني اهلي الراهب يقول لك اذا خشيت الساحر قول لهم ايه حبسني اهلي يعني الر- الساحر يقول له اتاخرت ليه ابويا كان باعتنا اجيب مثلا عدس ايوه إن كان عدس دلوقتي بقى ب 40 جنيه ما عادش عدس باي حاجه سجاير كليوباترا واذا خشيت اهلك قول لهم النهارده حصه السحر كانت روعه انا حبساني السحر فاحنا عايشين في المرحله دي انا عارف ان ال- الامه الان المسلمه مش هي تبع هي هي عايشه في التبعيه في كل حاجه ماديا واقتصاديا لكن ده مش معناه الاستسلام التام يعني مرحله الازمه اللي احنا فيها اشبه بالمرحله دي مش قادرين ننفصل في افراد قادرين ينفصلوا خلاص هو حر قدر يعمل تجارة معينة وهو يبقى عنده مساحة من الحياة ان هو يدي وقت اكبر ل- لأمته ولدينه خلاص هو حر لكن انا بتكلم على مستوى اغلبنا انت مضطر انك تمشي في الاثنين مضطر اتفضل اه، كان- كان اتفضل
هو البناء الايماني او العقائد اللي عندنا يعني يعني هو كان مذبذب لاننا ما تربيناش على التربيه الاسلاميه من البدايه صح تمام فاحنا لو اتحطينا في اختبار ايماني ممكن نقع بسهوله جدا يعني لو اتحطينا في اختبار ايماني قوي اللي احنا يعني ف انا عايز أف- يعني هي مش مساله ان انا أبدأ اعمل بخروج اصلي اصوم لا انا عايز حاجه اقوى بيها الايمان بتاعي نفسه هو اولا يعني ربنا سبحانه وتعالى عدل لا يظلم احد ورحيم ايضا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر دينه مفيش حاجه اسمها ابتلاء ايماني اقوى منك الابتلاء يجي انت الابتلاء يجي على قدك بالظبط يعني الابتلاء لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه انت ممكن مثلا كان في صحابي اتحطوا في اختبار ايماني ساعه أما- ما هو انت انت ليك ش- انت بتقيس بعالم الشهاده انت ما تعرفش بقيه الحسابات ما تعرفش ساعتها ربنا نزل على قلبه ايه انت ما تعرفش يعني انت اصلا بتستغرب اما بتشوف الاطفال في فلسطين بيلعبوا بالحجر مع ال- مع العدو الاسرائيلي هو ربنا عامله انت ممكن كمقياس دنيوي الطفل ده صغير الطفل ده بيبكي الطفل ده ما- لا يستطيع ان يقف في مثل هذا البلاء انت ما تعرفش فانا عندي يقين الاول ان ده لكن ده ما يمنعش ان أنا ازود ايمان طبعا لازم تزود ايمانك لذلك انا بدات الكلام مش في معاصي نسيبها او في طاعات نعملها وده مهم جدا انا بدات الكلام في في ان احنا نزود ال- الاتصال بالغيب اللي هو ده الايمان ما هو الايمان هو الاسلام احنا عندنا ثلاث مراحل الاسلام الايمان الاحسان الاسلام ده جوارح انك انت تتلفظ بالشهادتين انك تصلي الاسلام اللي هم ايه عارفين حديث جبريل الاسلام فلما سال عن الاسلام النبي ص... آه، جبريل اجاب النبي صلى الله عليه وسلم باعمال اجابه بايه باعمال فالاسلام هو استسلام ظاهري ده اسلام المرحله الاعلى قال ما الايمان ما قالوش اعمال قال له ايه تؤمن باطن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر ايه وباليوم الآخر وبالإيه بالقدر الخير والشر الإيمان ده جاي من كلمة الأمن يعني أنا مصدق ومطمن يعني الإسلام يعني واحد جه قال لي لازم تمشي في الطريق ده فأنا ماشي بس أنا خايف خايف خايف افرض الطريق ده غلط افرض وقعت افرض آه، ابتلاء ابتلاء افرض خسرت دنيتي في واحد لسه ماشي في الاسلام كده خايف هو مستسلم ظاهريا الايمان انه بقى ماشي ومطمن الاحسان بقى ماشي ومطمن وشايف هدفه ان تعبد الله كانك تراه ده الاحسان بقى فبقى بيجري يعني مش بس بقى ماشي في الطريق ده بقى ماشي ومطمن وبيرى الهدف فبيجري كانك تراه فمفيش حد بيوصل للاحسان مره واحده تبدا باسلام لازم يبقى فيه طاعات حتى لو انت مش حاسس اللي اللي يقول لك انا مش هصلي غير لما احس مش هينفع يعني يعني اما احس هبقى اصلي ما انت مش هتحس غير لما هتصلي بس انا عايز احس عشان اصلي يعني ايه ده بيسموه الدور الباطل في ال- لا ما هو انت محتاج تبدا انت الاول ما تقرب اليها شبرا اما انت محتاج تعبد عشان تتقي فالاسلام انت هتفضل ماشي فتره في الاول كده خايف عادي يعني ده مش ده ده مش ايه مش بي يعني مثلا الناس يقول لك لا انا لازم ابقى مقتنع لازم ابقى مطمن تماما لا ما هو ده هيجي كتير من اللي انا بدخل نقاشات مع بعض الشباب يقول لك انا عايز اليقين ما هو يا ابني اليقين مش هيجي غير لما هتمشي اليقين ده جوه انا ما اعرفش ده صحته ايه انا سمعت مش عارف صحته ما اعتقدش مش عارف اثر مروه ما اعتقدش الله اعلم يعني فالشاهد انت إيه، عشان تكمل في الطريق انت بتنتقل من الاسلام الى الايمان زرع الايمان ده بقى بالحاجات اللي النبي قالها انت محتاج تقرا عن الله عن الملائكه عن اليوم الاخر عن الرسل عن الوحي عن القدر انت محتاج تقرا في المنظومه دي شويه لذلك كان في كتاب ظريف كان فكره اسمه اسمه الايمان اولا بتاع دكتور مجدي الهلالي وفي آه، يعني كتب بقى معرفه الله الاسماء والصفات يعني في الفتره دي اللي عايز يقوي الايمان حاجتين قوي يقرا عنهم كتير الله والدار الاخره ده الغيب اللي لو انت قريت عنه كتير ه- لذلك ثلث القران سوره الاخلاص لان كان ثلث القران بتكلمك في المعنى ده الله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ثلث القران كده في بعض الروايات وان كان فيها ضعف ان سوره الزلزله نصف القران سوره الزلزله اليوم الاخر فتقريبا تلتين القرآن الله والدار الآخرة فاللي مفيش في حياته الله والدار الآخرة ده تلتين القرآن مش في حياته وده اللي بيجيب الإيمان ها؟ اتفضل
يمكن موضوع الرسائل دوت آه، يعني آه، انا حاسه ان هو مش يعني مش كل فتره بيجي لنا رساله معينه او حاجه معينه انا حاسس ان هو موضوع الرسائل دوت اصلا م- مستمر معانا على طول يعني بشكل مستمر جدا يعني على سبيل المثال سوريا فلسطين ال- وكل بقى ما ما بتقل في الدوائر شويه مصر القاهره ومنصوره ومعرفش ايه كل شويه هتلاقي في رسائل في كل حته سواء معاك او مع اصحابك او حد بيحكي لك او بتشوف على التلفزيون آه، ودي الحوادث اللي بتحصل كتير ديت آه، يعني كانت بتسبب لي انا شخصيا مثلا آه، ازمه فظيعه يعني اللي هو أنت- انت اصلا مش في ايدك تعمل حاجه وكل ده مثلا بيحصل حواليك وكل دي رسائل وكل حاجه بس كل ده بيحصل حواليك آه، واستمرار ال- ال- الأخبار السيئة دي بت يعني آه، خلت فيه اللي هو يعني انت مش عارف بقى تكمل يعني يا اما انت هتعمل بلوك لنص الاخبار ديت من من دماغك اللي هو هتعدي كده آه، هتروح الناحيه التانيه م- مش مش هتفكر فيها مش مش هتحاول تشوف اي حاجه ليها علاقه بدي آه، يا اما مش هتعرف تكمل بقى مش هتعرف ت- تشوف حياتك او تشوف تعرف تاخد خطوه تعرف تعمل اي حاجه حتى دينيا او دنيويا يعني
ما هو ده يعني لو أنت قصدك إنك تعمل block لجزء كبير من تفاصيل الأخبار ده كده مفيش مشكلة اعمل block أصلا أنا ما أعرفش الدرس اللي فات وأنا اتكلمت في مسألة إن كثرة المتابعة التفصيلية للأحداث عن طريق حتى وسائل التواصل الاجتماعي بتخليك بتسمع متتاليات كتير وأنت ما عندكش الزاد اللي قصادها يعني دايما مش كل الأخبار مطالب إن كل الناس يعرفوها لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كان المنافقين فاهمين ده عارفين ان نشر الاخبار على مستوى العموم بيعمل قلق فربنا قال عنهم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به اخبار الامن دايما والخوف حتى لو صحيحه ما ينفعش تنقل لكل الناس لان دايما مستوى القاده الع- القاده هنا بمعنى النفسيه القويه والايمان القوي هو بس اللي يتحمل لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال على جيش بدر جيش غزوه بدر اللي هو احسن ناس قال ما تعدون ما شهد بدر فيكم قال افضل ال- ال- الملائكه وافضل الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل افضل ناس من البشر اللي شهدوا غزوه بدر وقال له برضه الملائكه عندنا اللي ش- اللي نزلوا بدر دول افضل الملائكه جيش بدر ربنا بيقول عليهم ولو اراكهم ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت وريت لكم المشركين على حقيقتهم ان هم كتير ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله يسلم لان ربنا خلاهم يشوفوهم في المنام وفي الحقيقه قليلين في اعينكم قليلا شفناهم قليلين فاحيانا رؤيه الواقع على حقيقته رؤيه الواقع على حقيقته لعموم الناس غلط بتجيب يأس فعلا وانت بتستغرب احيانا كتير من الاخبار والصور مثلا سجون في امريكا حاجات في اسرائيل تستغرب دي طلعت منين دي هم اللي مطلعينها يعني يعني هو مين اللي قدر يدخل ويصور ويطلع من وراهم وينشر هم اللي مسربينها اصلا يعني دي اصلا انت ما بتشوفها انت بتنهار ف- فده جزء عدم التتابع المشكله م- مش دايما بتبقى في في حجم البأس يعني مش مش دايما بتبقى ان هو ح- يعني حاجه كبيره حصلت لا دايما بتبقى المشكله ان حاجات كتيره ومستمره ايوه ما انا بقول لك ما ما بتصلش ما انت اول حاجه هتقلل ده انت هتقلل ده. قلل قلل دخولك المو- ال- المكان اللي بيجيب لك الاخبار قلل دخولك فيه الحاجه الثانيه انت محتاج زاد لان برضو ما هم كانوا عايشين في مكه بيتعذبوا وينزل عليهم في مكه خبر ان في صراع كبير بين الروم وفارس الف لام ميم سوره مكيه غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين يعني هل معنى ان احنا ما نتابعش الاخبار والتفصيل احنا اللي ننفصل عن العالم لا ده كانوا بيتعذبوا في مكه والنبي صلى الله عليه وسلم بيجي له اخبار ايه اللي بيحصل في العالم لان هو مطالب بدعوه عالميه يجي له في- في مكه هو مستضعف تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين إيه؟ احنا بنتضرب في مكه وفي قوه كبيره فارس والروم بيتخانقوا مع بعض احنا اصلا فين في دول فده ممكن تفكير يخلي واحد يحبط في مكه يعني انا مالي انا ومال اخبار فارس والروم ومين غلب مين واحنا مطالبين العالم انا ممكن احبط فما هو اللي عنده بقى زاد من الوحي عارف ان هو بينتمي الى جيش الجيش ده هينتصر حتما لكن مش ل- معنى ان الجيش ده هينتصر ان انا هنتصر انا ممكن اكون دوري ان عارف يعني مع الفرق يعني عربيه هتسافر سفر طويل وانا بعد العربيه انا مت مفيش مشكله انا يعني وانا كان دوري اصلا ان انا اجيب حاجه صغيره تتحط في العربيه ومت اثناء واحنا لسه بنرتب العربيه اللي هتسافر الطريق الطويل انا ما خسرتش حاجه انا ليا الاجر ده كله فقد وقع اجره على الله فالتفكير برضه احنا محتاجين نعيد هو انا ايه المطلوب مني انا مطلوب مني مش تغيير العالم ده مش مطلوب منك انت مطالب انك تفعل ما في وسعك لكن كوعد للامه هيحصل هي تنتصر فانا لو انا بفكر خايف على الدين القران بيقول لي ما تخافش انت خايف على الدين ليه لو انا خايف على نفسي القران يقول لك اه خليك خايف على- هتفضل خايف على نفسك يعني لو انت خايف على نفسك القران مش هيقول لك لا اوعى تخاف على نفسك امتى القران يطمنك على نفسك لو انت خايف على دينك يقول لك لا اطمن اهل الايمان بينزل عليهم السكينه والطمانينه في اوقات البلاء قالوا هذا ما- لما المنا- المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا اسباب فتنه الناس كانت زياده ايمان بالنسبه له يعني ممكن خبر انا وانت نقرا خبر واحد ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم انا افتن لان ايماني ضعيف لكن انت متصل ببيئه ايمان وبالوحي وبالقيام الليل فعندك زاد فالخبر ده يزيدك ايمان لك لا لا لا عادي عادي هم على طول عمرهم بيجمعوا لنا مش مشكله وده سنه ربنا و... وطالما بداوا يتجمعوا يبقى النصر قرب لان ربنا دايما قال ان اجتماع الاحزاب معناه قرب النصر فانت اطمن ما تقلقش فنفس الخبر انا اقراه ممكن افتن وانت ايمانك يزيد فانا برضو محتاج الجهاز اللي بيستقبل الاخبار محتاج برضو اصلح فيه حاجات عشان ما ابقاش محبط يعني يعني في ناس سقوط حلب خلاها تحبط وفي ناس خلاها لا هكمل ده دافع اقوى ان انا اكمل يعني ما- يعني في واحد في التجاره بيتاجر مع عيلته فابوه مات فساب التجاره في واحد قال لا ده أنا لازم ازود في الشغل بقى عشان اعوض شغل والدي يعني إيه الم- يعني في واحد هو اصلا عايز ي- مش مع نفسه ضعيفه ومش عايز يكمل فمجرد ما ابوه مات قال لك لا يا عم انا مش هقدر بقى شيء في واحد بمجرد ما ابوه مات في التجاره قال لك لا انا هشتغل ضعفين الشغل ايه المشكله يعني فاذا كان اهل الدنيا بيعملوا كده طيب حد عنده استفسار اخر طيب. هي اهم المشكله فيكم اصلا هندسه يعني هندسه في حد ذاتها نمط تفكير اصلا فعلا محتاج يتغير يعني انتوا محتاجين تقروا ادب فعلا شعر علوم انسانيه تطلع شويه من دايره يعني الزاويه والارقام اه يعني فعلا ال ال- ما انت محتاج فعلا انا رايي ان المهندسين يقراوا ادب ولغه وشعر حتى هترقق يعني الامام الشافعي دايما بقى ينصح بالادب والشعر يرقق الطبع شويه ايه اقرا علوم انسانيه علوم اجتماع النفس البشريه ان تغيرات النفس بتيجي على المدى البعيد النفس مش بتنتقل من حاله لحاله فجاه يعني يعني الطب في ميزه شويه ان الطب ايه مش بي يعني مش مريض بيتعالج فجاه لا بيفضل يجرب وكذا طب في امل يعني المهندس لو دخل له مريض هتموت ولا مش هتموت؟ سبحان الله. انت كذا كذا كذا في خلال 45 يوم كذا الظهر تخف لا هو عايز كده لا هو مش كده احنا هنجرب العلاج ده ما كانش هنضيف علاج تاني يعني الحياة هو مصطفى سؤال سهل يا مصطفى ايوه كثره المساس تفقد الاحساس فعلا صحيح ماشي ما احنا قلنا ان احنا عايزين بقى اول حاجه ان احنا نغير نمط تفكيرنا اصلا ان انا مش بس انا مقصر في ايه لا انا ارجع اعيد حساباتي كلها من الاول يعني ممكن تاجر خسر خساره معينه فهو تاجر قال لك ايه انا هشوف ايه سبب الخساره تاجر قال لك انا هراجع اصل التجاره هراجع اصل التجاره مش جايز انا اصلا بتاجر في حاجه غلط انا عايز التفكير التاني ده ان التاجر يرجع يعيد في اصل التجاره اصلا مش امشي الموظف فلان واجيب غيره لا انه يعيد تفكير فكره كثره المساس دي حاجه ازمه رهيبه و- ودي من ازمات النفس ايه في العاده انت بتشوف ناس بتغسل موتى وبيضحكوا كتير ده إيه، وده بقى انا شفته شويه لما قعدت شويه في الطوارئ إيه، الدكاتره قلبهم بيموت فعلا الحاله جايه بتاع دخلوا على البتاع دخلوا على البتاع يدخل يطلع على عيلته ورا الحاله died خلاص ماتت عادي بيتعامل آه، وقاعدين مع بعض بيشوف هي حاله ايه كذا لا ب- بترنا رجلها بتر وكذا لا لا مات حصل له toxemia وحاله كذا يا عم اسكت ده كانت حاله خن... آه، قرفتني وقعدت فيها ثلاث ساعات لغايه لما ماتت في الاخر على فكره هم بيشربوا هم بيفطروا كده يعني هو قاعد بيفطر انا مش فاهم تخيل واحد قاعد بيراجع الليسته حاله كذا لا يا عم الحاله دي زحلقه دي صعبه قوي هتقرفنا ودي ما فيش مكان اصلا زحلقه على بتوع النيورو مش هناخدها احنا فتخ- هو فده انت محتاج تقول له ايه عش... يعني انت مثلا انا اقول لك ايه شوف نعمه ربنا عليك روح المستشفى ده هتقول له يعمل ايه بقى انا مش بهزر في ناس على فكره دكاتره كانوا شغالين في الطوارئ قعدوا ثلاث سنين اه، را- في مره جمعوا نفسهم راحوا لاحد المشايخ يعني بيبكوا قالوا احنا ما ما فيش حاجه بتاثر فينا يعني احنا قلبنا ما ما- مش حاسس بحاجه فايه في العاده ده يعني لما اخونا بيقول ايه موضوع الرسائل انا مش محتاج رساله كبيره هي رسائل مستمره في ناس محتاجه عشان تحس بعظمه ربنا محتاجه مثلا يعني ايه حاجه كونيه ضخمه تحصل ملائكه مثلا ينزلوا صف ورا بعض حاجه كده في حين اصلا زي ما ربنا قال في سوره الرحمن كل يوم هو في شان يعني اصلا انت كل يوم هنا مش معناه 24 ساعه يعني كل لحظه في شان ضخم بيحدث في الكون هو طلوع الشمس مش شان ضخم يعني الناس اللي تعجبوا من خلق المسيح بغير اب وهو خلق الانسان من اب وام ده سهل اصلا يعني هو المني ان هو يتحول لانسان هو ده سهل يعني يعني طب ما كنتوا عملتوه لما هو سهل يعني ال- اللي متعجبين و- ونسبوه ان هو اله ومش مستوعبين ازاي يخلق من غير اب وهو يا جماعه اب وام ويحدث جماع والمني يقعد في الرحم ويتطور وانت ما بيحس- ما حدش بيتدخل وبعدين يبقى طفل وينزل وينمو هو ده سهل اصلا هو ما هو ده محتاج برضه سبحان الله ما هو زي ما يعني خلق المسيح لكن ال- امال ايه اللي خلانا نقل في العاده لذلك مساله التدبر والتامل هي دي قيمتها اللي بترجع الانسان كده، انك تروح مكان بعيد كان على الطبيعه كان فاضي تقعد تعيد حساباتك تبص على الشمس على الزرع تعيد ما هي اصلا منظر النبته اللي بتطلع ديت معجز ذكر ربنا قال فلينظر جرب نفسك كل شويه فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا راجع نفسك وبعدين الثوره المعلوماتيه دي ممكن تفيدني انا اكتر الوقت ما هو انت بت- بتنبهر بقدره ربنا هما زمان كانوا معتقدين الميه بتنزل ما تعرفش ايه اللي بيحصل وبتطلع الزرع انت تفاصيل ما يحدث الوقت انت بتنبهر بيه يعني تفاصيل خلق الانسان ودقه جسم الانسان الواحد لما بيقرا الكلام ده بينبهر ايه ده فده دي ازمه لازم تتعالج يعني لازم اقف مع نفسي وانفصل شويه و- و- واعالج لكن دي من اخطر الافات في الانسان بيسموها الف العاده آه، ما عادش عندي م- عادي كل حاجه بقت عادي بالنسبه لي مات ايه المشكله يعني طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن